بسم الآب والابن والروح القدس الله الواحد أمين الحقيقة طلب مني أن أتكلم عن إن لم ما أعرفش عنوان لطيف فقعدت أفكر فطلع قدامي فكرين الفكر الأولاني طبعا ده دايما في ذهن كل إنسان مسيحي إن لم تصلب لن تقوم إن لم تصلب لن تقوم مش ممكن إنسان يتمتع بالقيامة مع المسيح ما لم يشترك مع المسيح في صلبه وبعدين خطر في بالي أن اليومين دول كده كل فترة بيبقى فيه واحد مسيطر على فكري فالفترة دي مسيطر على فكري القديس ماري يعقوب السروجي بحبه قوي ومعجب بكتاباته بقصائده ولو ان الترجمة اللي بين ايدينا مش حلوة لانها ترجمة غالبا من القرون الوسطى لكن بدوا يترجموا من الاصل السورياني قصائد خطيرة مفرحة الحقيقة قوي قال ماري يعقوب عبارة برضو إن لم فقلت دي أتكلم عنها بيقول إيه بيقول إن لم تغتصب الزمن يغتصبك الزمن واحدة من الاثنين إذا كنت حريص على وقتك في المسيح تبقى أنت بتسرق الزمن وإذا أنت كنت متهاون مع الزمن يبقى الزمن بيغتصبك وبيقول ان الانسان يبقى فرحان ان الليل خلص عشان يبتدي النور وعلى ما يجي النور يلاقي النور سلمه لليل وعلى ما يخلص الليل يسلمه للنور والانسان يبقى زي لعبة الكورة بيلعب بيه النهار والليل يعني ابونا بيقول السنة اللي فاتت غيرت كلمة عدت سنة علينا كلنا نقول كبرنا سنة هي الحقيقة راح من عمرنا سنة بس إذا كان في المسيح يبقى كسبناه وإذا كان مش في المسيح يبقى خسرناه فالزمن في صالحنا إذا ارتبط بالمسيح والزمن في يبقى خصم لينا إن لم يرتبط بالمسيح في عبارة جميلة كان دايما الله ينح نفسه أبونا بشي يقولها مشهور بيها يقول انا زائد المسيح يبقى ايه ما لا نهايه انا الزمن او حياتي الزمنيه زائد المسيح يبقى بدخل في الابديه فاذا انا قبلت الزمن من ايدين رب المجد يسوع يتحول الزمن الى ابديه وده عمل التجسد الالهي عمل التجسد الإلهي إن ربنا فوق في السماء كل اللي حواليه فرحانين الملائكة ورؤساء الملائكة والشاروبين والنهاردة أو امبارح بالليل اكتشفت حتة جميلة لأول مرة في حياتي في سفر أيوب في الأصحاح أظن 38 ما مش أنا ذاكرتي بايظة بيقول لأيوب إيه؟ بيقول له متذكر لما انا خلقت العالم كان سنك قد ايه كان سن ايوب قد ايه كانش لسه لا جاي ولا حتى جد جد جدوده ادم فبيقول له لما انا خلقت العالم وبوجده كانت كواكب الصبح ايه تترنم وتتغنى وقف كده الشاروبيم والسيرافيم والطغمات سمعته تقول لربنا ايه ايه الجمال ده كله ايه الارض الجميلة دي ايه البحر الحلو اللي انت حاطه دي ده ايه النباتات الجميلة الجنينة اللي ملت الارض كلها ايه الحيوانات المنسجمة مع بعض ايه الطيور ده كله فكانت ال كان الكواكب الصبح تتغنى او تسبح الله فرحانة متهللة بعمله معها واكمل عليها حتة لماري يعقوب السروجي يقول ايه يقول ربنا خلق العالم كله كأنه مدينة ملوكية لغاية ما وصل لغاية الحيوانات وقبل آدم كل الخليقة فرحانة ومهيصة قالت له نفسنا نرد لك الجميل الحب اللي انت أحببتنا والعالم ده كله اللي انت خلقته كل العالم الشمس والقمر والكواكب والنباتات والحيوانات والقوانين الطبيعة المنظورة وغير المنظورة كلها واقفة تقول له طلباتك ايه قدام الحب انك اوجدتنا من العدم قال لهم انا كملك او امبراطور هأقيم التمثال بتاعي في ساحة المدينة واللي يحب يكرمني يكرم ايه التمثال بتاعي مين التمثال بتاعه آدم اللي يحب يخدم ربنا يروح يخدم مين حاجة عجيبة قوي احنا دلوقتي بنقول إيه اللي يحب يخدم آدم يروح يخدم ربنا لكن ربنا يقول اللي بيحبني يحب مين يحب اللي انا جبته فسر فرح والسماء كلها ان هذا الاله العجيب خلق الامور الزمنيه واعطى للامور الزمنيه دي كلها لكي تخدم كل واحد فينا لغايه ما نتقابل معاه ونعيش معاه على مستوى ايه على مستوى ابدي اكتر حاجة تزعل اكتر اللاهوتيين الاوائل عدم احساس الانسان بتقييم ربنا للنفس البشرية او للانسان مش ممكن مش ممكن انسان يتخيل ايه تقديره ليك او ليا انت بالنسبة لربنا مش عايز اقول كل شيء يعني ما عندوش مانع الملائكة ورؤساء الملائكة والشاروبيم والسرافيم والطبيعة كلها والشمس والقمر كل ده يقول لك مستعد أخليه يخدمك لأني بحبك لدرجة بولس الرسول يقول في الرسالة العبرانيين إيه عن الملائكة الخدام للعتيدين أن يرثوا الإيه ده مرة أبونا بشوي أول ما وصلت لوس أنجلوس سنة سبعين قال لي بص بقى تعالى حل لي مشكلة قلت له خير قال لي في واحد اسمه سليمان رجل اثيوبي هو تالي يمكن تنيح من فترة صغيرة قال لي الراجل ده انسان تقي جدا هو ومراته وعياله وكلهم من اثيوبيين كانوا عايشين في لوس انجلوس سانا مونيكا قال لي كنت بتكلم عن الست العذراء فقلت الست العذراء قبلت انها تبقى خدامه فبتخدمنا وده زرجن قال له تقول على الست العذراء تبقى خدامة أنا مش داخل الكنيسة ودخل في حالة صعبة جدا ورحت قعدت طيب خاطره وغيره لغاية ما فين يعني اصطلح مع أبونا ازاي يقول على الست العذراء ما خدم ده ده المسيح بيقول أنا جيت لكي أخدم وهو قد قال لك احنا ما نقولش كده حاضر عينيا الاثنين خالق العالم كله يشتهي إن يغسل رجليك يشتهي هو اسمه كده لما تقول لواحد انا مسامحك انت اغتصبت حق ربنا لان دي شغلة ربنا يغسل الرجلين فيعني يبقى كرامة من يعني او عز من ربنا او اقول هبة من ربنا ان يديك تسامح اخوك لانك تبقى ايه ايقونة للمسيح اللي بيسامح الايه الاخرين هذا الاله اللي فوق الزمن كله اللي خلق كل الكون لأجلك قالك ممكن تقبلني أنا أخضع للزمن عشان أحررك من الزمن حاجة عجب النهاردة تلاقي شهود يهوى وغير المسيحيين يلقطوا الآيات اللي فيها التجسد يقول لك إزاي يوحنا الحبيب يقول عن المسيح أنه قال أبي أعظم مني إزاي الذي بعد أن يخضع الكل هو نفسه يخضع لله الآب وتبص تلاقي جايبين الآيات اللي عن التجسد ده لذة ده عظمة الخالق الغير محدود الفائق للزمن أنه من أجل محبته صار خاضعا للزمن وعشان كده يقدر يقول أبي أعظم مني لأن أنا خضعت للزمن اللي الآب لا يخضع للزمن لأنه لم يتجسد وهكذا في كل الآيات لما الخاصة بالتجسد الإلهي إذا النهاردة ما عدناش الزمن نقول عليه زمن وحش تزعل لما واحد يقول لك الدنيا سودة العالم وحش الزمن مؤلم لا لا لا ليه إلهك نازل لغاية عندك ودخل في العالم بتاعك وحول العالم إلى سماء يقول لك أنت قلقان عشان كنت في بطن مامتك أنا هدخل في بطن مامتي أنت تبقى لك أم ده أنت خالق المسكونة كلها قلقاوي قوي أنت تزعل تبقى عيل صغير أنا هبقى عيل صغير وألعب مع العيال الصغيرين أنت تزعل لما عشان يقول لك أنت صغير في السن أنا لغاية ما حتى أموت حسب الجسد هموت وأنا شاب صغير في السن شاركنا في الزمن ويقول عنه معلمنا لوقا البشير انه كان ينمو في الايه في النعمة والقامة لانه حقيقة صار انسانا النهارده كده ابص كده واقول انا خاضع للزمن مش كارثة ده عطية جميلة ان انا اشارك الهي في هذا الزمن وبعدين نهاية الزمن ايه اجي ملزوق في الايه في خالق الزمن ولاقي الزمن نزل تحت وانا طلعت فوق وبقيت فوق الزمن لما نروح كده لاخواتنا اللي عبروا في الفردوس نقول لهم ايه رايكم في الزمن يقول لك يا حته قنطره وعدت زي الهوا والنهارده في الفردوس ومنتظرين يوم الرب العظيم لا هيبقى فيه ليل ولا هيبقى فيه اسبوع ولا يبقى فيه سنوات سرقوا الزمن قبل ما الزمن يسرقهم أنا نفسي يا ربي كل واحد وكل واحدة فينا كل واحد فينا يبص للزمن كهيبة وعطية من الله تتقدس بحيث خلال هذا الإله العجيب نتحول من الناس الزمنيين إلى أن نصير خالدين فوق الزمن عبر عنها القديس إيرينيوس وعبر عنها القديس أتنسيوس وعبر عنها القديس كليماندوس الاسكندري والقديس كيرولس الكبير وكثير من الآباء بالذات الشرقيين وقالوا ما معناه ولو اختلفوا في الكلمات الله الكلمة صار إنسانا لكي يصير الإنسان إلها الله الكلمة الذي فوق كل الزمن صار خاضعا للزمن لكي يصير الخاضعين للزمن خالدين إلى الأبد النهارده بقى ايه النهارده احنا في عز لما اجي اسالك اقول لك سنك قد ايه تقول لي تفرق ايه طب بس استنى شويه وتشوف سني ده شكله ايه سنك يبقى ايه قال يبقى خلود دائم في حضره الله فاولاد ربنا يسرقوا الزمن قبل ما الزمن ايه قبل ما الزمن يسرقهم كل دقيقه من دقايق عمرنا ليها تمن الناس اللي في الغرب وبالاخص ان كان اوروبا او امريكا او كندا وبرضه استراليا رغم انهم في الشرق الاقصى لكن ورثوا عن ابائهم وجدودهم تقديرهم وتقديسهم للزمن حتى ولو كانوا ملحدين يعني تلاقي الدقيقة لها تمن الفلوس ملهاش تمن لكن يهمه الدقيقة ما تضيعش من عمره الفلوس تروح وتيجي لكن الدقيقة اللي تروح مش هترجع تاني يعني ما اظنش تمسكي كده وتمسك قرب الساعة وتقول دلوقتي الساعة ستة وعشرة خليني ايه اضحك على نفسي وارجع العقارب واقول الساعة ستة الا عشرة اه صحيح يعني في التوقيت الشتوي بينزلوها ساعة لكن ما بتفرقش لان مش هترجع الزمن حقيقة ساعة لورا الكلام ده قاله القديس مين القديس جيروم قال عمر الإنسان مجموعة من الساعات كل ساعة تنتهي لن تعود مرة أخرى ساعة ساعة اللي بتاخدها فن والساعة اللي بتضحك فيها والساعة اللي بتقعد قدام التلفزيون قدامها والساعة اللي بتقعد تتريق فيها هتضيع ومش هتعرف تعوضها مش هتعوضها خسارة تقول لي طب التوبة اه التوبة هترجعك وهتقدسك وهتديك كل ال... يعني فوق ما تتصور لكن حتى بعد التوبة تقول يا خسارة ضيعت عمري مش كان ممكن ده أقدمه لربنا يبقى هدية جميلة فالزمن يا أحبائي غالي بزعل قوي جدا ما همش دي يمكن حاجة سوشيال أكتر منها روحيا لكن أنا بحس إنها جانب روحي أنا مبدئي كده لما واحد يديني ميعاد بعد خمس دقايق ما يجيش أسيبه وأمشي لأنه إنسان لا يحترم الزمن ما يحترمش الزمن لأن لو أنا أعرف إن الخمس دقايق دي عند الإنسان ذات قيمة ما ضيعش الا لو كان في الخ- في الدقايق دي هيقعد يقرا في الانجيل يستفيد بحاجه يعمل عمل مفيد حتى لو مش عمل روحي لكن لازم نراعي قيمه الزمن فالزمن عطيه جميله للاسف احنا كشرقيين بالاخص ال Middle East لا نؤمن بتقديس الزمن اذكر في ملبورن سنة يعني 76 أو 77 كنت أخذت ميعاد لأحد الأساقفة عند رئيس الأساقفة الكاثوليكي كان هو جاي زيارة فقلت له سيدنا في رئيس الأساقفة كان اسمه بيشوب ليتل كان إنسان خطير في حبه للكنيسة القبطية والحقيقة خدم أعداد ضخمة للكنيسة للآباط وفيما بعد أيضا اداهم مدرسة كان بياخد أظن الإيجار في الشهر 100 دولار ولا كلام فاضي و- وكان فرحان جدا يقول له نفسي الاباط يعملوا مدرسه وفعلا ربنا اداهم اكتر يعني مدرستين في ملبورن وثلاثه اظن في سيدني. المهم كان مدي الميعاد الساعه 7 6 ونص جيت للاسقف كده قلت سيدنا لو سمحت الساعه 6 ونص الميعاد 7 قال لي لا لا لا استنى شويه يعني حد ما تحبكاش قوي قلت له طب عن اذنك بقى يا سيدنا انا هاخد العربيه واروح اعتذر له واقول له انه سيدنا مش هيقدر يجي وليها سيريس بقى حاجه اطلع فركب فركبنا واحنا في السكه معروفه ملبورن بقى الامطار لما تنزل تبقى رهيبه فالمطر نزل بطريقه صعبه على ما وصلنا ال- مكان المطرانيه او الاسقفيه بتاعته لقي رئيس الاصفه العجوز جدا في السن الكبير ماسك الشمسيه واقف وسط المطر مستني على باب ال- ال- النطرانيه او الاسقفيه الاسقف اللي معايا قال لي ياه قلت له ما هو انا قلت لك قال لي ده انا لو اتاخرت دقيقه كان ضميري هيتعبني قلت له لان هنا بيحترم ال- الدقيقه ليها قيمتها هنا طبعا ممكن عشر دقايق والواحد يدخل كده ويضحك ويقول له إيه، سوري يعني مش عارف آه، مين ضرب لي تليفون ولا لا لا دقيقه دقيقه في حاجه اضرب تليفون اعتذر انا بتكلم ده مش كجانب اجتماعي وسلوكي لكن جانب يمس كياني الروحي انا انسان الله قولوا لي توبه اللص العالمين اخذت قد ايه ما اعرفش لما نروح نساله لكن ما اظنش مش ناويين تقابلوه ولا مش ناويين لازم هنقابله طبعا لما نقابله نساله قعدت قد ايه ما اظنش دقايق تساوي قد ايه الدقايق دي أبدية أبدية ده طالع فوق كده قاعد إلى الأبد سرق الأبدية بإيه؟ بدقايق وناس ضيعوا الأبدية زي يهوذا في دقايق لما يأس مش هقول لما خان كل ده كان ممكن يتغفر لكن لما يأس وشنق نفسه واخد قد إيه؟ ضيع عمره كله مش عمره على الأرض ضيع أبديته كلها لأنه لم يقدس الدقائق الأخيرة لحساب ربنا ذهبي الفم يقول عبارة جميلة يقول لو معاك سيف وانت ضربت بالسيف ولو على خفيف على ايدك واتقطعت حتة من الايد تاخد قد ايه من الثواني القطعة دي ثواني تاخدش دقيقة على ما تخبط تكون طيرت اليد تصلحها في قد ايه ممكن طول العمر ما تتصلحش وممكن تضيع عمر الواحد وممكن حتى لو اتعملت عملية تبقى آثار الايه القطع موجود واخدت كان منه قد ايه ثواني لا تستهن بكل ثانية من ثواني عمرك ذهبي الفم كان حريص جدا على تقديس كل دي عارف صرخة القلب يمكن وانا راكب ال- العربية يقول لي يا يسوع عني يمكن اشوف حادثه بقول له يا رب ارحم ولادك صرخه القلب الصغيره دي ممكن تكون ثمنها لقاء ابدي مع الله ممكن بعد ثواني انا اطلع وربنا يقول لي ياه في الثواني الاخيره كان قلبك كله معايا عشان كده احبائي عمرنا مجموعه من الفرص اذا ضاعت فرصه ما تضمنش الفرصه اللي جايه انا مش بيأسك ولا بخليك تبص بمنظار يعني تشاؤمي ولكن احنا فرحانين بربنا وفرحنا بربنا بيخلينا باستمرار نتطلع الى كل دقيقة من عمرنا كهبة أو عطية من إيه عطايا ربنا في عبارة جميلة يقولها العلامة أوريجانوس ودي تدينا رجاء حلو يقول لما هندخل عليكم بخير كده في السماء في يوم الرب العظيم هنلاقي سيربرايز في مفاجآت ايه المفاجآت تلاقي عيل مات سنه مثلا سنتين هيرو عظيم في عينين ربنا وتلاقي كاهن ولا اسقف ولا راهب بالعافية يدخل الايه يدخل الابديه تقول ده خدم عشرين سنة ده عمل كتب وعمل وعظات وكان بيروح قرى وكان بيلف في البلاد وكان ويطلع العيل الصغنن ده ايه غلب مين غلب اللي اشتغل ده كله لان ربنا مش بيهمه الزمن لكن كنت امينا في القليل ولو كان دقيقة ولو كان ثانية اقيمك على الكثير مين كان اكبر الفريسيين ورئيس الكهنة والقيادات اليهودية اللي حافظة الكتاب المقدس العهد القديم واللي عارفين النبوات واللي حددوا بالظبط المكان اللي اتولد فيه المسيح لما جه المجوس ولا الجنين اللي كان في بطن أمه يوحنا المعمدان مين اللي كان مين أكبر اللي عملوا الجنين ما عملهوش حد في الدنيا كلها ولا التلاميذ ولا الرسل عشان كده يقول ايه اعظم مواليد النساء ادوني كارز كرز قبل ما يتولد مين يوحنا المعمد فيش غيره كرز ده مش كرز ده يقول ارتكض الجنين في بطنه في بطن في, في البطنه ارتكض في الكلمه العبريه معناها رقص يعني عمل حفلة dance كده جوه الايه زي داوود بالظبط وهو قدام تابوت العهد نفس الكلمة اللي استخدمت لما رقص داوود قدام تابوت العهد العبرية هي هي اللي استخدمت في كلمة ركضة قولوا لي مين من التلاميذ او من الرسل او من الانبياء او من رجال الله او من النساء القديسات شهد للمسيح بالشهادة اللي عملها يوحنا المعمدان فيش. وهو فين وهو جوه في أحشاء أمه هو جوه الرحم في الضيق لكن ما كانش في الضيق كان قدام خالق السماء والأرض لدرجة مامته أول كرازة ليه كرز لمين لأمه كرز أكلمها لا ما كلمهاش بالبق لأنه ما كانش لسه يمكن بقه اكتمل لكن كلمها بالعمل حست ان جواها في فرح مجيد لا يعبر عنه بعدين في ايه قام روح ربنا قال لها ابنك فرحان مهيص لانه الايه ابن الله المتجسد قدامه يا ده احنا نجيب كتب عن لاهوت المسيح ونجيب كتب عن اثبات وجود ربنا ونسمع عظات والواحد بعدها يقول لك يا بارد في حبيبتي بعمل مطنيات ومش قادر واعيش طاهر وبعد شويه تروح مني طهارتي وده الجنين الصغنن اللي لسه لا قرا ولا كتب ولا حد علمه ولا حاجه ومع كده شهد شهاده حيه لا يمكن ان تقارن باي شهاده اخرى اذا يا احبائي اقدر اقول عمر يوحنا المعمدان كان قد ايه؟ كان لسه ما خدش ولا ولا دقيقة حسب المنطق البشري، لسه ما اتولدش، ومع هذا عمل أعمالا مجيدة لا تقدر بمئات السنين أو لا يمكن مقارنتها بأعمال الشيوخ والعظماء ورجال الدين في ذلك اليوم. فإذا إن لم نغتصب الزمن، الزمن يغتصبنا. يوحنا المعمدان ده طلع ناصح سرق الزمن قبل ما يوصل للزمن هو لسه في أحشاء أمه عرف يسرق الزمن ويقدسه للرب وعشان كده اتمتع بالشهادة الحلوة ان يقول له ايه ليس من بين كل مواليد النساء من هو اعظم من يوحنا المعمدان فنفسي نعمل غربلة كل واحد كده يغربل عمره يقول سني كام معرفش انا شخصيا خايف على نفسي بكلمكم بصراحة هيسبقونا عيال صغيرين هيسبقونا أطفال بيت لحم وهيسبقونا اللي استشهدوا زي القديس أبا نوب وعيال صغيرين كنا بنبص لهم على أنهم كما لو كانوا بلا قيمة هيطلعوا جبابرة أمام الملائكة ورؤساء الملائكة والشاروبيم والسرافين وإحنا نروح فين الباب مفتوح الباب مفتوح ومش هيفرق تقول لي ضاع من عمري كتير اقول لك ولا تخاف اللص اليمين بس كان جد كنت قريت مقال اظن مش متذكر لمين تالي غريغوريوس اسقف ميسوس جميل قوي بيقول اين هي عدالة الله انسان اخطأ غلط سرق سرق لمدة نص ساعة تديله عقوبة أبدية في نار جهنم مش ده ظلم ايه رأيكم واحد غلط فيرد القديس غريغوريوس اسقف نيسوس يقول لا مش الموضوع الوقت اللي اخده النية اللي جوه ايه اللص اليمين ده لو ما كانش مات لسبب او لاخر كان هيعمل ايه كان هيبقى فائق فربنا لما قال له اليوم تكون معي في الفردوس والا زي ما بيقول القديس غريغوريوس اسقف نيسوس قال لو كنا هنحاسب ربنا بالزمن يبقى ربنا يدخل اللص لمدة عشر دقايق ويقول له bye bye اتفضل انا اديتك ايه انت عبدتني لمدة عشر دقايق على الصليب وانا دخلتك السماء عشر دقايق اتفضل اطلع بره السماء لا ما كانتش نيته كده كانت نيته ان يعيش مدى عمره كله مقدسا للرب وشاهدا للمسيح فقال له ما دام دي نيتك يبقى تعيش مدى الأبدية كلها معايا الإنسان اللي بيخطئ وعنده نية الخطأ مش عن ضعف لكن عنده الإصرار على الخطأ ومقاومة روح الله وهي دي اللي بيسموها التجديف على الروح القدس إذا صمم وكمل لغاية النفس الأخير ضد مش عايز يقبل عمل روح ربنا مثل هذا الإنسان يبقى يستحق النار الأبدية طبعا احنا مش بنتكلم عننا لأن النار الأبدية دي قال إيه لإبليس وملائكته ما بحبش أتكلم عنها أبدا دي مش بتاعتنا مرة كنت في زيارة فواحد كده من الشبان قال لي ممكن نفسنا تسمعنا عن السماء وسلمعنا عن جهنم قلت له بصراحة هكلمك عن السماء لكن جهنم شوف حد يكلمك عنها لأن أنا ما أعرفهاش مش بتاعتي أنا مالي أدور عليها ليه المسيح لما قال عن ملكوت السماوات قال ها إيه قال دي ليكم لما جيت اتكلم عن جهنم قال لي مين قال لي ابليس وجنوده انا لا ابليس ولا جنوده هدور عليها ليه فانا خليني في مين خليني في اللي بيدهني ربنا السماء بتاعتي اذا احبائي نفسنا كده دايما ان احنا نكون مستعدين مع كل نسمة من نسمات عمرنا غالية لانها بتدخلنا السماء وانا مش ضامن في انهي لحظة ياخدني ربنا هو مش عامل تريك لكن هو بيعدني للحظات المناسبة اللي أنا أدخل بيها السماء إذا أنا كنت مصمم على الشر هيديني فرصة واثنين وعشرة وعشرين وممكن مية وليكن لكن أنا معرفش إلى أي مدى تكون هذه الفرصة ف... فالإعداد للسماء يحتاج إلى تقديس الزمن أقول لكم حاجة لطيفة تدريب عملي كنا دايما نعمله يعني أيام سامي كامل قبل ما يكون أبونا بشوي كنا جروب كده مع بعض كنا نقول إيه تعالوا نضحك على نفسنا إزاي نضحك على نفسنا قال لما تيجي بالليل وانت مرهق وجاي من الخدمة وتعبان قول بص أنا مش قادر أصلي صلاة النوم فتقول بص يا رب أنا بصراحة تعبان مش قادر أصلي ممكن تقبل صلاة أبان الذي دي أكتر حاجة أقدر أقولها صلي أبانا الذي وبعدين ارفع كده قلبك كله طب ممكن تقبل كمان صلاة الشكر وصلي صلاة الشكر تلاقي نفسك نعنشت شوية له طب ممكن تقبل كمان المزمور الخمسين على ما تدخل على المزمور الخمسين تلاقي نفسك دخلت في نص الليل وانت فرحان زي ما الشيطان بيخدعني ما نخدع الشيطان زي ما بيضحك عليا وبيزحلقني حتة بحتة ما انا زحلقه حته بحته وادخل لغايه ما ايه اتمتع بالسماء خلينا دايما نصحين ودايما نقول الحته دي نقول النهارده نشتغل وبكره نستريح يعني دايما نقول ايه طب ما هي مش انا تعبان بكره ابقى اقرا في الانجيل اقول لا لا لا انا هقرا النهارده في الانجيل حتى ولو تعبان وبكره ابقى استريح ولما يجي بكره اقول طب ما هي مش هقرا النهارده وخليها بكره تستريح ونقعد على الحكايه دي لغايه ما نخلص عمرنا مش هيجي بكره ده ابدا لان احنا بكل يوم ومع كل لحظه بنقدس آه اليوم بتاعنا او الوقت بتاعنا برضو في ناس كتير احيانا تسالني انا بكلمكم بصراحه وبصدق انا بحس تلات ارباع عمري ضعف الفاضي ده مينيمم تلات ارباع يعني واحيانا بقول لو لفت العقارب وطبعا دي مش هتحصل وبديت كنت اعمل ايه اقول يا خساره الايام الكتيره اللي ضاعت من عمري اتعلمت تدريب يا ريت كلنا نعمله اتعلمت وانا صغير ما نمشي غير لما اقرا فاقول مهما كنت تعبان ولو على السرير اجيب كتاب حلو اقعد اقرا اقول مينيمم ربع ساعه طبعا على ما ادخل الربع ساعه نكون انسجمت في القرايه الله اعلم هنام بعد قد ايه لكن ممنوع انام من غير قرايه حتى ولو كنت اليوم اللي قبله سهرت للصبح ولا في في القرايه يعني فالزمن غالي الزمن غالي اخدم النهارده وبكره انا ما اضمنش يمكن اشيخ النهارده بعقلي وبتكلم وغيره احكي لكم قصه غريبه لشخص لا زال عايش ومركزه كبير في الكنيسه كان هذا الانسان طالب في الكليه في اسكندريه وبعدين قال لي ابونا عندي جدتي من مامتي وجدتي من بابايا الاثنين عيانين وفقدوا الايه التفكير يعني بقوا في اللاوعي كده ما, ما عندهمش قدرة التفكير فرحت فدخلت على أول على الستة الأولانية فقال لها تيتا أبونا فلان جاي وجاي عايز يناولك وبعد كده وعايز يقعد معاكي ويقرا الإنجيل طبعا لا أبونا ولا غير أبونا قاعدة تقول ابني اللي في ألمانيا والميراث بتاعه وهو الولاد البنات واخواته ما يدهوش ميراثه ومش يا احاول اتكلم خلاص هي دي اللي ايه اللي خزنته جواها بتطلعه لما فقدت وعيها خلصنا الست دي رحنا للتانية قال يا تيتا ابونا جاي عايز يكلمك في الانجيل ولا ابونا ولا غير ابونا طول ما هي قاعدة المزمور تخلص مزمور تدخل في المزمور اللي بعده تخلص المزمور اللي بعده يقول لي ليل نهار كده لغاية ما تنعس في المزامير خزنت مزامير طلعت مزامير تانية خزنت هم طلعت هم انا ما اضمنش بعد دلوقتي بكثرة الامراض النفسية والواحد مش ضامن ممكن الواحد يفقد وعيه يا ترى هيطلع من جوايا ايه جوايا السما ونطلع كده ابدية وفرح وتهليل ويبقى سبب فرح لكل اللي حواليا ولا جوايا قلق واضطراب و... و... واطلع على الحاجات دي خافوا على نفسكم لحسن يجي وقت احفادكم يضحكوا عليكم لكن خليكم ايه خليكم مقدسين لربنا مرة دي دايما بحكي القصة دي مرة كنت قاعد باخد اعترافات وبعدين لقيت شخص كبير في السن قد جدي ايام كنت انا طبعا صغير قوي فلقيته قاعد ورا فبعد ندهت يعني رحت له ايوه يا عم فلان انت من فين قال لي انا من القاهره قلت له طب اتفضل باقيين كلهم شبان قال لي لا لا لو سمحت خلص كل الولاد الموجودين وانا هعترف في الاخر اوكي خلصت الولاد فجاني قال لي يا ابونا انت تعرفني قلت له لا قال لي انا في واحد متضايق منه جدا وجاي اشتكيه لك قلت له انا اعرفه قال لي اه قلت له مين قال لي انت قلت له خير انا سعقت قال لي انت تعرف انا مين قلت له لا قال لي انا جد فلان قلت له ده شاب ممتاز قال لي انا عارف قال لي بص بقى خلينا جد قلت له ايه قال لي انت عايزك تيجي تشوف الاوضه بتاعته كلها صور صوره المسيح والقديسين مش سايب حتة في الحيطة حتى الدولاب الضرف حاطط فيها صور قلت له الحقيقة أنا ما شفتهاش ما رحتلوش قال لي بيقف الصبح يصلي ثلاث ساعات وبالليل يصلي ثلاث ساعات قلت له الحقيقة هو بيشتكي انه ما بيصليش كفاية قال لي امال عايز- عايز يعمل ايه اذا كان بيصلي ثلاثة الصبح وثلاثة بالليل قال لي ده يرضيك وانت اب اعترافه انت هتضيع الولد قلت له الحقيقة هي غلطتي بس أنا مش متخيل إنه بيصلي ثلاث ساعات الصبح لأنه ناجح قلت له هو طالع بإيه السنة دي؟ قال لي بامتياز قلت له طب بيجيب امتياز؟ قال لي لا هو مؤدب لطيف معاملته معانا حلوة لكن حرام طول النهار ثلاث ساعات صلاة وطول النهار وأصوام على طول وصور القديسين والمسيح هو ما فيش في الدنيا غير الحكاية دي هو ما يطلعش معانا ما يتفسحش معانا ما يقعدش مع مامته ومع اخواته قلت له لا سيب لي الموضوع ده عليا أنا. طبعا هو مشي من هنا وانا نسيت من هنا كالعاده يعني وعدت سنه والصيف اللي بعده فوجئت فين في الكنيسه قلت يا ده جد فلان طبعا توقعت ان ايه هيقول لي انت ما عملت- سنه كامله ما عملتش حاجه فقلت له خير قال لي متذكرني قلت له اه مش انت جد فلان وحصل كذا كذا فلقيته بشوش كده ولطيف قلت له ايه اللي حصل يعني قال لي بص بقى يا ابونا قلت له ايه قال لي السنه اللي فاتت لما جيت كنت انا جده وهو ايه حفيدي قلت له النهارده قال لي النهارده هو باباي وانا ابنه قلت له ازاي قال لي عرفت ان انا كل اللي عملته ده غلط والولد ده غير كل حياتي وعرفت ان هو ماشي صح وهو هيسرق السماء وانا هضيع فانا جاي اعترف اول مره في عمري حياتي كلها عايز اعترف وعايز زي ما حفيدي عايش مع ربنا انا عايز اعيش زي حفيدي ايه رايكم في الزمن ده مين الاكبر الحفيد ولا الجد الجد بقي عيل والحفيد بقي الاب والاب الحفيد كسب جده عشان لغايه طبعا ما تنيح وفعلا كان يجي احيانا مخصوص من القاهره وهو في كبر سنه عشان يعترف ولغايه ما تنيح بسلام فعايز اقول احبائي مش موضوع سن ولا موضوع زمن لكن موضوع تقديس للزمن تقديس للزمن عشان كده يقول ربنا في- او في المزامير يقول يوم عند الرب ايه كألف سنة وألف سنة كايه كيوم في عيل سنه يوم يبقى عند ربنا سنه كام ألف سنة قالك ده ابني اللي عمل أعمال محدش عمل وفي واحد سنه ألف سنة يقول ده خيبان لسه مولود جديد ملهوش يوم واحد ده إذا كان اتولد فنفسنا أحبائي يعني نبقى جادين بزعل صدقوني بزعل من كل قلبي لما أحس الإنسان اللي لا يحترم وقته كل دقيقة من عمرنا كل دقيقة من عمرنا ليها تمنها لأنه العمر هو عمر واحد مش هيتكرر تاني ف- فخسارة عمرنا يضيع تقول لي يعني نقعد طول النهار مكبوسين أنا ما قلتلكش ما أكون مكبوس مسيحنا قيل عنه أنه كان دائم الابتسامة ومين قال لك إن الابتسامة دي ما بتستصش الناس لربنا ومين قال لك إن الابتسامة دي ضد السماء إذا كان الملائكة ويش- ويقول كواكب الصبح كانت تتغنى وترنم وال- وربنا بيخلق العالم تفتكر يبقى الابتسامة بتاعتك ملهاش قيمة ده أغلى حاجة عند عند في عينين ربنا تبقى مبتسم لكن ما نضيعش عمرنا في التفاهات إن ابتسمنا ابتسامتنا في المسيح إن كانت تسلية ما طبعا هي تسلية يقصد بها التدريب الروحية الجسدية إن كانت تسلية ما في المسيح إن كان وعظ ما إيه اه كله يبقى للبنيان كله انا انسان الله ال- المشكله ان انا مش دريان انا مين يعني كل يعني كل دقيقه من عمري ليها قيمه لاني انسان الله كيف يمكن ان الانسان دي اخر حاجه عشان ما اطولش عليكم ازاي ممكن الواحد يقدس هذا الزمن مفيش غير حاجة واحدة تلزق في ربنا دخلت الأبدية تدي ظهرك لربنا ضيعت العمر كله مفيش حاجة تانية غير كده الزق في ربنا واقعد لاغي معاه ودردش معاه وضحك معاه وناجي معاه وعاتبه زي ما انت عايز تعاتبه وقول له ماليش غيرك محدش هيحتملني في عتاب عتابي غيرك ومحدش هيفهمني غيرك ومحدش هيعرف اللي جوه قلبي غيرك ومحدش يقدر يسندني غيرك انت ملجأ لي من جيل الى جيل انت حصن حياتي فربنا يدينا احبائي نعيش جوه المسيح نعيش جوه المسيح نعيش جوه السماء فنفرح ونتهلل وتبقى كل ثانية من ثواني عمرنا تبقى بركة لينا وسر مجد لينا في المسيح يسوع إلهنا الصالح يعطينا كلنا بالحق يعني بالحق كده ان احنا نسرق الزمن في المسيح يسوع قبل ما الزمن يسرقنا لئلا يفقدنا حياتنا الأبدية في سؤال هل أحباؤنا المنتقلون إلى الفردوس يشعرون بنا وماذا يفعلون هناك غير التسبيح هل هناك عمل أو خدمة هل التحدث إليهم والتشفع فيهم بهم مثل القديسين خطأ على كلمة هم بيعملوا ايه هحكي لكم حكاية بسيطة مش انا بحب الحواديت يقولوا مرة ملحد سأل بنت صغيرة قال لها انت بتؤمني بالانجيل قالت له طبعا قال لها بتصدقي بتصدقي قالت له اه قال لها طب قولي لي معقول يعني في واحد يدخل جوه بطن الحوت ثلاث ايام ويطلع حي قالت له الانجيل بيقول كده قال لها طب قولي لي كان بيعمل ايه هناك قالت له ياه دي بسيطه قوي قال لها ايه قالت له لما اطلع فوق اسال وبقول لك قال لها طيب لو طلعتي وما لقيتهوش تعملي ايه قالت له بسيطه قوي قال لها ايه قالت له طب ابقى انت اساله بره عشان انا هبقى جوه هي مطمنه انها هتبقى جوه فاللي كتب السؤال ده لما نطلع فوق نبقى نسالهم بيعملوا ايه لكن حتما حتما بيصلوا لنا دي مش ممكن شوفوا كان معايا زميل وكنت كنا نحب بعض قوي بس هو طبعا مش زميل كان ريس عليا وكان اكبر مني كتير في السن بس كان في حب متبادل وعلاقة احترام متبادل وبعدين في يوم من الأيام بعد ما ترسمت كاهن ضرب لي تليفون قال يا ابونا آه ممكن تيجي تزورني قلت له أولا قال لي أصل الحقيقة امبارح كان عيد ماري جرجس وأنا دخلت الكنيسة فعايز أسألك شوية أسئلة قلت يعني ما يجيش غير في العيد وهيقول لي بقى اللي بيبص الصورة واللي بيولع الشمعة ويعني الناس البسطة دول فتوقعت بقى أسئلة صعبة فرحت قابلته فلما قابلته قلت له خير قال لي بص أنا لقيت الكنيسة كانت لسه ما اتبنتش قال لي كنت راكب الترام ولقيت الكنيسة بتاعتكم منورة وقلت أي أشوف في إيه فقالوا لي ده عيد ماري جرجس قلت أروح أشوف الناس دي بتعمل إيه فدخلت فلقيتك بتتكلم عن ايه اتكلم عن القديسين انهم احباء لينا وان الموت ما فصلهمش عنا وانهم هم من فوق بيحبونا اكتر من ما كانوا معانا لان ما عادش الجسد التقيل ده اللي ممكن يبقى السبب مناكفه فيبقوا دول رصيد حلو لينا بيصلوا من اجلنا وقعدت اسمع الوعظه بتاعتك وانا عارفك انك مش شايفني فقلت ما بيعلم الشعب كده لو كان الشفاعة كده ده أنا مؤمن بالشفاعة مية في المية قلت له الحمد لله أنت جيت من غير ما إيه من غير ما تقول لي أصبح في الكنيسة هو ومراته وعياله وأحفاده لغاية النهاردة طبعا هو توفى ومراته توفت لكن كل بقية العيلة مرتبطين رباط شديد بالمحبة المسيح ومحبة القديسين مش ممكن أنا أقول بولس الرسول اللي يعشق خلاص العالم كله اللي يتمنى يشيل البشرية كده ويقول له خد يا رب دخلهم السماء لما يطلع فوق يقول له لا لا لا, لا ماليش دعوة بالناس اللي تحت مش ممكن مش ممكن اللي يقف قدام المسيح محب كل البشرية يقول له أنا ماليش صالح بالبشرية إن كان الملائكة يقول عنهم خدام للعتيدين أن يرثوا الخلاص تفتكروا لما الواحد يطلع فوق يقول له لا يا رب كفاية بقى أنا تعبت أنا لا عايز تقول لي كنيسة فيها إيه ولا الناس بيعملوا إيه لا مش ممكن مش ممكن مش هيستريح فوق إلا ما أقول له أنا مش هستريح غير لما تجيب الكل يتمتع باللي أنا بشوفه إذا أحبائنا اللي سبقونا حتما بيصلوا من أجلنا طبعا ده فوق قاعدين يقول يا عيني على الناس اللي تحت إيه ده لابسين أحيانا في الجنازات لابسين أسود وأحيانا زعلانين ومتضايقين ما يجوا يشوفوا اللي احنا بنشوفه ذهبي الفم يقول تعبير جميل يقول لما نفس تنتقل ربنا يبعت ملاك أو أكثر من ملاك يقول له ويلكم وبعدين ياخدوا بقى إيه يدخله يقول له تعالى فرجك بقى على اللي بيعمله المسيح من اجلك ويوريه الملائكه ورؤساء الملائكه والشاروبيم والعرش الالهي ويقعد يفرجه كده ويقول له ده اللي مضبه لك ربنا المكان الحلو عشان كده الواحد بيقول امتى الواحد يروح يتفرج لما اتفرج ابقى اقول لكم هو حلو صدقوني احلى من الدنيا دي بكتير فربنا يدينا كلنا نتمتع بالسماء ايه مدام اتفضل لا والمسيح لما كان بيشتغل مع يوسف النجار كان بيضيع الشغل كان بيضيع وقته بصي كل عمل حتى ان اكلنا وان شربنا مش العمل فلمجد الله المش... هل وانا بشتغل ممكن الشغل ينزع مني محبتي للمسيح لا بالعكس ده مين اللي يغلب الشغل ولا المسيح ده ياما ناس بالشغل كسبوا ناس لربنا واحيانا الواحد ما يبانش ان كسب واحد يقول لك ياه من عشر سنين كان في مدام بتشتغل معانا في القسم ده ابتسامتها ولما كانت يحصل مشكلة عمري ما اشوفها مكشرة ولا متضايقة وتبقى المنظر اللي كانت عايشة فيه يخلص نفوس كثيرة يمكن بعد عشرات السنين شوفي ربنا بيشتغل بكل الطرق في قصة دايما بحكيها يعني أوري ازاي ربنا يقدس حتى بالغلطات بتاعتنا مش بالشغل أحد الكهنة في اسكندرية جاله واحد يعترف وكان يعني بيعترف جامد كده وبقلب بعدين قال له أنت من فين؟ قال له من المنطقة الفلانية قال طب إيه اللي جايبك عندي؟ ما رحتش ليه لأبونا بتاعكم؟ أنت تعرفني بكده؟ قال له لأ قال طب اشمعنى أنا اللي جيت؟ قال له أبونا أقول لك بس ما تزعلش قال له أه قال له امبارح انا كنت واقف على محطة الترام وانت كنت راكب الترام والترام قبل ما يقف انت نطيت من الترام فقلت ما حدش هيفهمني غير ابونا الشقي ده فربنا بيشتغل حتى بالشقاوة بتاعتنا ما تقلقيش كل حاجة ربنا يستخدمها للخير لماذا الله يحبنا هل لأننا خليقته وإذا كان كذلك فالطبيعة والحيوانات والنباتات خليقته لماذا أعطانا البنوة ومن هو الله بصوا كان ربنا بيحبنا أحبنا قبل ما يخلق العالم كله وإحنا زي ما قلت القصة اللي بيقولها القديس ماري يعقوب سروجي التمثال الحي اللي أقامه بحيث كل كائن على الأرض يعبر حتى الشمس وهي بتشرق علينا تقول أنا بأشرق على البشرية مش عشان خاطرهم لكن عشان خاطر اللي بيحبهم ف طيب أي واحد أو واحدة بيتجوز يجيب عيال ليه؟ إيه يعني؟ طب ليه بيحب العيل ده؟ ما البلد مليانة عيال صغيرين. ابنه ربنا اختارنا بالتبني بينا أولاده. هقول له ليه ب... ليه بتحبني؟ ابني أنت ابني. أما مين هو الله الله هو أبونا أب أبوة لو سألت واحد إيه معنى باباك ملهاش تفسير غير حب الله محبة مرة كنت وأنا في لوس أنجلوس مرت واحدة ست كنا في نص الليل وبنعمل النشرة الشهرية وكنا مجموعة حوالي عشرين واحد كده أو أكتر شوية بصينا لقينا فتاة خبطت على الباب كان باب الكنيسة كله إزاز زمان دلوقتي غيروه فقالت ممكن ادخل قلنا اتفضل فقالت انا من الشام وساكنه جنبكم وسمعتكم بتحكوا عربي فقلت وانا راجع دلوقتي لقيت الكنيسه منوره وشفتكم من الازاز وقلت اجي اقعد معاكم شويه بحب اسمع عربي بقول لها طيب آه، انت ساكنه فين قالت لي في الحته فين قلت لها بابا فين قالت لي ما اعرفش قلت لها ازاي في انهي ولايه قالت لي ما اعرفش قلت لها طب ماما قالت لي ما اعرفش قلت لها- قالت لي طبعا مطلقين بعض وانا ما اعرفش ده في ولايه ايه ودي في ولايه ايه قلت لها طب لو بابا ايه مش ممكن تضربي له تليفون تسالي عليه قالت لي طب واضرب ليه ما الم- بلد مليانه مستشفيات وفي دكاتره هيعوز مني ايه فعبرت عن طبعا سالتها سؤال قلت لها ايه رايك في حياتك طبعا قالت لي انا معايا كل خمس ست اشهر معايا boyfriend مختلف عن التاني قلت لها ايه رايك في حياتك قدام الكل قالت لي ممكن ابقى صريحه معاك قلت لها قوي قالت لي انا منظري من بره اسعد انسانه في الدنيا طول النهار drugs ورقص وهيصه و- واطلع من الولد ده للولد ده وال boyfriend ده لل boyfriend ده و- ويعني الحياه سهله بس انا بقول لك كده بصراحه انا ابأس انسانه في الوجود كله قلت لها ليه قالت لي م- مش شعر قلبي مليان وبضحك عليهم وهما بيضحكوا عليا وبنبسط خمس دقايق وبعد ما نخلص الحفلة أروح ألاقي نفسي مغمومة و- وفي بؤس لا يتخيله عقل وبعدين قلت لها طب بتصلي فين قالت لي ما بصليش هو في أصلي ليه قلت لها مش بتحبي ربنا قالت لي مين هو ربنا قلت لها ده باباكي قالت لي يعني ايه بابايا مش قادرة تقبل فكرة بابا يعني ايه لأنها اتحرمت منه عشان كده مش قادرة تحس بربنا اللي بيه أكثر الملحدين هم من الناس اللي ما دقوش الحب من الوالدين ولذلك دور الكنيسة بالأخص الكاهن ندي حب أبوة فيشعر الشخص يعرف ربنا من الأيقونة بتاعته الحب اللي بيشوفه في الكاهن أو في الكنيسة أتمنى لكم حياة مبروكة مقدسة وعايزكم ما تستكتروش على نفسكم الزمن إزاي يقول في سفر التكوين ودي آخر حاجة يقول إن يعقوب قعد كام سنة عشان ياخد رحيل سبع سنين وعدت السبع سنين كإيه زي الظل ولما ضحك عليه آه، حماه أو خاله قال له كمان سبع سنين وبرضه عدوا زي الايه زي الزل وبيحكوا بيقال كده الزغاريت البص- الشرقية طبعا عارفين أصلها أصلها لما يعقوب راح يتجوز راحيل فطبعا كانوا بيخبوا الستات فهو دخل ليئة فالبنات اللي حوالين ليئة حبوا يقولوا له دي مش راحيل دي ليئة فقعدوا يقولوا له ليئة ليئة ليئة, ليئة بس بالله فطلعت من الزغروتة بس هو ما قدرش يعرفها أشكركم على محبتكم وأتمنى لكم يعني أيام مبروكة مقدسة وأنا يعني مش عارف مكسوف لمحبتكم هو أبونا بيتكلم عن ال- هتوزعوا الكتاب بتاع الصليب في حياة أبونا بشوي هو الحقيقة اللي أنا بحبه في أبونا بشوي بصراحة كده من أيام سامي كامل لأن احنا عشنا طبعا مدة طويلة مع بعض قبل الكهنوت حاجة واحدة وهي كل نفس غالية عليه ما عندهوش حاجة اسمه ده مصري ده سوداني ده أمريكاني أي نفس وأيا كان دين الديانة وأيا كان الظروف وأيا كان التصرف بتاع النفس النفس غالية إلى أبعد الحدود محب جدا للتوبة ودايما بحكي قصتين حلوين لأبونا بشوي بحبهم أكتر من كل اللي بيحكوه عن المعجزات بتاعته كنا في جيرسي سيتي ووزعنا صورة صغيرة أصغر من دي شوية على كل الموجودين في احتفال عيد أبونا بشوي الكلام ده من ثلاث أربع سنين كان يوم السبت يوم الحد وأنا بصلي القداس لقيت سيدة جت في ال- مقصورة السيدات وأنا بصلي وندهت لي فرحت لها لقيتها بتبكي قالت لي أبونا عايزة أعترف أنا ليا ثلاث سنين لا اتناولت ولا اعترفت اتفضلي قالت لي بصراحة أنا متزوجة وساكنه بعيد عن الكنيسه شويه وانا ما كنتش باجي الكنيسه وانت ما ما تعرفنيش كنت لسه رايح جديد وانا جايه اقدم توبه لانه انا انسانه متزوجه وبحب واحد متزوج وحاطه صورته في المحفظه بتاعتي وحضرت احتفال ابونا بشوي فحطيت صورته في المحفظه وانا بالليل لقيت واحد بالليل قومني وقال لي ايه اللي انت بتعمليه ده يا تحطي صورته يا صورتي لكن الاثنين ما يتحطوش مع بعض فقمت قطعت الصورة بتاعت الراجل وقدمت التوبة وبسبب الصورة دي تغيرت حياتها بالكامل ده أجمل ما في حياة أبونا بشوي خلاص النفوس كانت في بنت آه، بتحب ولد غير مسيحي وكان أبونا بيتابعها باستمرار وبعد ما تنيح بفترة كده أحد الأبهات في الكنيسة عندنا لقي بنت داخلة بتبكي فأنا دهلها إيه بنتي في إيه؟ قالت لي يا أبونا أنا كنت بحب ولد غير مسيحي والحقيقة أبونا كان بيسندني وكنت قطعت العلاقة وبعد ما تنيح أبونا بشوي رجعت تاني امبارح وانا نايمة أول مرة أشوف أبونا شديد جدا لطشني ألم وقال لي مش قلت لك ما تمشيش معاه فأنا جاي أقدم توبة ولا يمكن أرجع للخطية تاني هو ما أجمل ما في أبونا بشوي رجل التوبة والمبتسم دائما ورسالته دايما مفرحة ما عندوش حتة يعني ال- انه يبقى يعني تعبان من خ- يعني اي واحد تعبان من خطيه او حاجه يعني عمري ما شفته بيبكت انسان على خطيه ممكن خادم مدرسه احد يكم- يكلمه على اهمال وغيره لكن اي انسان مهما كانت خطيته ابتسامه ابونا تدوب كل اللي بيقوله كل مره وانتم طيبين واشكركم على محبتكم ادعوا لي يذكر